أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما والا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الاعز الاكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا في كتاب حليه الاولياء وتاريخ دمشق وذكره ابن القيم في كتابه هدايه الحياره هذا الاثر الاسرائيلي الذي يستانس به ان كعب الاحبار وجد حبرا لليهود فقال انشدك بالله تجد في كتاب الله المنزل ان موسى نظر في التوراه فقال رب اني اجد في التوراه امه مصاحفهم في صدورهم يلبسون الوان ثياب اهل الجنه يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكه اصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار منهم احد الا من برئ من الحسنات مثلما برئ الحجر من ورق الشجر قال موسى فاجعلهم امتي قال هي امه احمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال هي امه احمد يا موسى قال الحبر نعم فلما عجب موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام من الخير الذي اعطي لنبينا محمد ولامته قال يا ليتني من اصحاب محمد هذه عنوان جلستنا يا ليتني من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اليوم سنجالس صحابيا من الصحابه لا نعرف من هو انت تخيل انك ستجالس صحابيا من الصحابه تعرف من هم الصحابه مين الصحابي يعني ايه تعريف الصحابي الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اول حاجه انه يكون ايه راى النبي صلى الله عليه وسلم جماهير المحدثين والاصوليين يقولون ولو للحظه يعني معدي كده شاف النبي صلى الله عليه وسلم عدى كده بقى صحابه بس يكون ايه مؤمن ويموت على ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام والعلماء أخذوا معنى الرؤية من الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى دي اللي هي ايه بقى شجرة في الجنة تجري كام سنة بقى كده تجري لك 100 سنة علشان بس يعني يا دوبك تاخد ظلها يعني طوبى لمن رآني وآمن بي البشرى بقى ثم قال طوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة واحدة طوبى لمن رآني وآمن بي دول الصحابة تعمل ايه انا وانت الغلبة طوبى لمن لم يرني وآمن بي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقولها سبع مرات النهاردة وأنت على موعد مع صحابي جليل نحن نريد أن نتقرب إلى الله بحب الصحابة كان بشر ابن الحارث يقول أوثق عملي في نفسي يعني لو حبيت تقول لي كده مثلا ايه اكتر حاجة ترجو بها رحمة الله اكتر حاجة عملتها ايه في حياتك مم. صليت كم ركعة قريت كم ختمة عملت قد ايه من الاذكار بتعمل ايه من اعمال البر قال لهم لا لا لا اوثق عملي في نفسي حب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك علماء العقيدة يقولون حبهم سنة الدعاء لهم قربة الاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة حبهم سنة الدعاء لهم قربة الاقتداء بهم والتأسي بهم وأخذهم الأسوة والنموذج الذي تمشي وراءه في حياتك هذا هو الوسيلة للقرب إلى الله عز وجل والأخذ بآثارهم فضيلة معلوم طبعا الحديث الذي في الصحيحين حديث أنس لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة قال وما أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت الشاهد في الحديث إن أنس قال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا هنجيب فين يعني ده هم حسناتنا كلها في موازينهم ملناش إلا السكة دي أن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم فيبلغنا الله سبحانه وتعالى القرب منهم وأن نكون في رفقتهم في الجنة نسأل الله تعالى ذلك الذي يعرف الصحابة لابد أن يحبهم عشان كده النهاردة أنا عايز أعرفك مين هم الصحابة فتخيل أنك كنت تمشي في الطريق لتقابل هذا الصحابي أول حاجة تخطر ببالك هم مين الصحابي اللي أنت نفسك تقعد معاه يلا كل واحد بقى كده اللي يجي في نفسه حد دلوقتي يتخيله معايا في خياله مين هل تحب أن يكون هو أبو بكر رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنه خليل النبي صلى الله عليه وسلم وأرأف الأمة بالأمة وأحب الرجال إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار الذي جمعت له الفضائل خرج مرة من ماله كله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أمن علي ما فيش حد ليه نعمة علي وفضل مثل أبي بكر وساني بماله ونفسه وأنكحني ابنته نفسك في أبو بكر بقى رضي الله عنه أم أن يكون هو عمر الملهم القوي الشجاع مثال الرجولة الفذ كل راجل بقى بيحب يعمل قوي كده يقول لك سيدنا عمر أشد الأمة في دين الله من كان الشيطان يفرق منه ووضع الله الحق على لسانه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر نفسك في سيدنا عمر أم أنه عثمان الحيي الذي استحت منه الملائكة عثمان الذي قام بالقرآن كله في ركعة الوتر في جوف الليل سيدنا عثمان من جهز جيش العسرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أم أنه علي بحر العلم الذي قال فيه النبي اشتاقت الجنة إلى ثلاث فسمى منهم علي الجنة كانت بتشتاق متى يأتيني علي رضي الله عنه الذي قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق أم أنه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة يا شباب نفسك بقى كنت شفت كده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين اللذين هما ريحانة قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم هو عبد الرحمن بن عوف تتعلم بقى التجارة وتعرف تعيش ازاي سيدنا عبد الرحمن صاحب الكلمة المشهورة دلوني على السوق دخل المدينة معهوش ولا مليم وما فيش سنة سنتين ثلاثة كان أغنى أغنياء الصحابة حلو سيدنا عبد الرحمن نتعلم من سيدنا عبد الرحمن أصول الشغل أم أبي بن كعب تروح بقى تتعلم من أقرأ الأمة تروح بقى مقرأة سيدنا أبي وتتعلم بقى إزاي تعرف تقرأ قرآن من أقرأه الله السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل يقرئك السلام عن رب العالمين قال أو سماني الله لك قال نعم سماك الله لي أبي رضي الله عنه ولا سيدنا معاذ سيدنا معاذ توفي عنده 36 سنة في ناس بتقول 32 سنة وكان أمة واحدة كان أعلم الأمة بالحلال والحرام النبي أخبر أنه رضي الله عنه يقدم العلماء يوم القيامة العلماء يجوا من ورا سيدنا معاذ وبينهم وبينه رمية حجر يعني لما ترمي حجر كده شوف هيوصل لغاية فين ده يبقى سيدنا معاذ والعلماء بقى بعد كده قول لي اللي انت عايزه من أعلم أهل الأرض سيدنا معاذ يقدمهم يوم القيامة وكان عابدا لله داعيا فتح اليمن بدعوته سيدنا معاذ الذي كان عند الوفاة يقول اخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك شوفوا عالية ازاي دي تعرف توصل للمنزلة دي يا رب تكون ختمتنا كده لما استشعر ان خلاص هيقبض قال اخنق يا موت خنقك فإنك تعلم أني أحبك انت عارف يا رب ان انا بحبك أم أنه طلحة ابن عبيد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة شهيد يمشي على الأرض فبشروا بالشهادة وهو على قيد الحياة أم سيدنا حذيفة ومهم بقى سيدنا حذيفة علشان تعرف انت مكتوب في المنافقين ولا لا كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى اللي كان معاه الليستة بأسماء المنافقين هل هو أبو ذر الذي كان يشبه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في التواضع والنبي قال أصدق الناس لهجة أبو ذر وعده ممن تشتاق له الجنة وقلنا لكم احنا ساعة ما ذكرنا أربعة يحبهم الله وأمرني أن أحبهم منهم سيدنا أبو ذر أم سيدنا عمار الذي أخبر النبي أن قلبه امتلأ إيمانا ولا سيدنا عمرو بن العاص اللي احنا كلنا ندين له بالفضل وكل أعمالك في ميزانه أم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف ملك رجل اهتز له عرش الرحمن عايز يبقى عامل ازاي من الآخر يعني والأخوات بقى لو تصورنا ان هي برضه عندها نفس الجلسة هي بقى ستجالس فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أشبه الناس برسول الله إن كانت مشيتها لتشبه مشية النبي عائشة كانت تقول كده لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها بقول دخلت تبكي ثم خرجت تضحك فعائشة تقول وكانت أشبه الناس مشية برسول الله فأخبرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها بأنها أول الناس لحوقا به من أهله فماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها أم خديجة المبشرة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب أم عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل الوحي على النبي وهو معها في لحاف واحد رضي الله عنها أم حفصة الصوامة القوامة أم أم أم تخيل من سوف تجلس معه الآن من الصحابة وانت ماشي بقى في الطريق رايح تجالس الصحابي بصيت لقيت واحد اعترض طريقك وقابلك بابتسامة جميلة وأقرأك السلام قال لك مالك كده يعني دماغك رايحة فين ايه قلت له سحبت شوية مع الصحابة كنت بفكر في الصحابة قال لك وانت تعرف هم مين الصحابة قلت له يعني طشاش قال لك طيب امسك المصحف ده وافتحه انت على طهر مش كده اه الحمد لله احنا على طهر طيب يلا امسك المصحف افتح سورة الفتح اخر آية الآية رقم 29 واقرأ فتحت المصحف لقيت الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما أشداء على الكفار أول وصفهم أنهم أعزة على الكافرين قال لك شوف مثال سيدنا حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد لما اصطفوا للقتال خرج رجل من المشركين يدعى سباع أسد اسمه كده سباع فقال هل من مبارز فخرج حمزة انت بتتكلم في يا ابني تعال تعال فخرج حمزة فقال يا سباع يا ابن أم نمار أتحاد الله ورسوله قال ثم شد عليه بص بقى الصحابي بيروي يقول عمل ايه فيه بقى سيدنا حمزة قال فكأنه أمس الذاهب كأنه بقى امبارح راح ما بقاش في حاجة اسمها سباع فكأنه أمس الذاهب كل سنة وهو طيب طار طار عم سباع سيدنا حمزة أول ما وقف خلص هكذا كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم سيدنا سعد بن معاذ اللي احنا لسه ذاكرينه ده لما حضرته الوفاة قالت عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عليه فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي فقد كانوا كما قال الله رحماء بينهم لما شافوا وهو في مرض الموت فبكوا بكاء شديدا عليه رضوان الله تعالى عليهم هكذا كانوا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ربنا قال إنما وليكم الله ورسوله من ولينا من اللي نحبه ومين الذي نبغض من يبغضه الله ورسوله والذين آمنوا العلماء قالوا الذين آمنوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهم وصفهم بأنهم إيه بقى الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم راكعون ولما أراد علي أن يصف من هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا يعني يصبحوا ما كانوش متعشين وتبص على الواحد منهم تلاقيه رفيع خالص من أثر زهدهم وقلة طعامهم شعثا غبرا شعره مش مصرحه مطرب من أثر العبادة عليه طوال الليل بين أعينهم كأمثال ركب المعز من أثر شدة البكاء فقد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله هكذا كان دأبهم رهبان بالليل فرسان بالنهار يبتغون فضلا من الله ورضوانا عد معايا علشان دي فضائلهم كما وصفهم بها ربهم أول حاجة أنهم كانوا إيه أشد وتاني حاجة رحماء بينهم ثالث حاجة عباد تراهم ركعا سجدا رابع حاجة مخلصين يبتغون فضلا من الله ورضوانا مش بتوع دنيا كان الواحد منهم يوصي من بعده فيقول لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له الواحد منهم كان يجي للتابعين يقول لهم كده يقول له يا ابني ما تشتغلش لغير ربنا علشان ربنا هياكلك ليه هتبقى عبد لده عبد للمدير عبد للفلوس عبد للمنصب فيكلك الله إليه وكان الواحد منهم يكون رأسه في رأس امرأته على وسادة واحدة نايم هو ومراته على فراش واحد وقد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي هو بجانبه شفتوا الإخلاص؟ ينام مع مراته ومراته مش عارفة ان هو قاعد بيبكي طول الليل خشية لله يصلي جنب التاني ما يبانش عليه هكذا كان شأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لهم بهاء ونور يعرفون به يوم القيامة ويعرفون به في الدنيا السلف كانوا يقولوا كده إن الرجل لا يقيم الليل فيصبح على وجهه من البهاء ما يعرفه قلوب المتقين طبعا ما حدش فاهم حاجة في أي حاجة فمش تبعنا الكلام ده سيدنا عبد الله بن الزبير بصوا ده بقى عشان تشوفوا الصحابة كانوا بيشتغلوا ازاي احنا بس بنضرب أمثلة يعني ما حدش ياخد مني الكلام ويقول لي انت بتعقدنا ليه احنا بس بنضرب الدنيا كانوا ماشيين ازاي عشان احنا هنحبهم بس ما فيش حاجة اكتر من كده نقدر نعملها كان عبد الله بن الزبير يقسم الليل ثلاثا فليلة يقيمها قائما يعني طول الليل تبقى مثلا قبل الفجر وخمس دقايق يركع ويسجد وخلاص طول الليل ايه قائم اليوم الثاني بقى يقيم هذه الليلة راكعا يعني الأولانية دي يقولوا هيقعد يقرأ شوية هيقعد يسمع له حبتين فتيجي شوية يعني بالتدريب إنما راكع ده تعرف تركع لك كده مثلا نص ساعة بلاش بلاش طول الليل نص ساعة وتشوف طول الليل هكذا راكعا والليلة الثالثة طول الليل ساجد فيقسم الدهر ثلاثة ليالي ليلة قائم ليلة راكع ليلة ساجد هذا عبد الله بن الزبير هكذا كان شأنهم ابن عمر أخف شوية كان يحيي ما بين الظهر والعصر من الظهر العصر تلاقي ابن عمر قاعد شغال في الصلاة عثمان قلنا وسيدنا تميم الداري برضه عملها صلى بالقرآن كله في ركعة وانتوا بتعملوا ليه السنة دي في رمضان أحد الناس جابها قال صليت بالقرآن كله في ركعة من العشاء لغاية لغاية الفجر والله كده عشان بس ما تقعدوش تبصوا لي وتفتحوا عينيكم يعني في ناس بتقيم عليكم الحجر ذلك مثلهم في التوراة سيدنا مالك بن أنس الإمام قال إن راهبا كان بالشام فلما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الشام الراهب بص عليهم كده وقال لهم والذي نفسي بيده ما بلغ حواري عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذين صلبوا على الخشب ونشروا بالمناشير من الاجتهاد ما بلغه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما شافهم الراهب قال ده اللي اتقطعوا حتت ما بلغوش اللي كانوا بيعملوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية دي بتفهموها؟ يعني عارفين يعني إيه كزرع الزرع أخرج شطأه يقول لك إن الزرع ده بدأ يطلع إيه يطلع نبات برضه كده ولاده كده كأنه بيفرخ أخرج شطأه عارف الزرع طلع وفي حاجات طالعة من جنبه كده فأخرج شطأه فاستغلظ أي أن هذا الزرع صار قويا غليظا فاستوى على سوقه فلما طلع فبقى شديد وعلى السوق بقى ثابت يعجب الزراع أي أن العاملين بالزراعة والفلاحة وكذا لما يشوفوا يقول يا الزرع ده تمام من كماله واستوائه وكذلك الصحابة هم كالزرع ليه شبههم بالزرع لأنهم ينفعون الخلق كالزرع تماما واخد بالك الزرع ده الأكث يعني لو إنك ما خدتش ده ما تعيش يعني اللي مش هينهل من نبع الصحابة الصافي يبقى سيموت قلبه ما ينفعش ما يعيش السكة من هنا سكة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم كالزرع في نفعهم للخلق وفي نفس الوقت احتياج الناس لهم فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه وكون الصغير والمتأخر إسلامه أدي اللي بيطلع قد لحق الكبير منهم السابق فده شأننا احنا بقى كمان كل اللي ايه هيتمسح فيهم ويطلع من جنبيهم هيبقى ثابت ويمشي على الطريق اللي هيشرد عنهم هيضيع يبقى أي واحد مننا يا شباب يقول إن أنا في الطريق يوم فوق ويوم تحت وفي الطريق معوج وساعات تلاقيني فاير وقايم ونشيط وساعات ضايع فليتهم نفسه على فعل الصحابة أحيانا تكون في حاجات انت تقول انا ماشي وصح انا ما بعملش حاجة الا بقال الله وقال الرسول ويكون حد من الصحابة عملها ولا كذا لكن في حاجات كتير قوي من صفاتهم بعيدة عنك فما تنفعش تطلع من جنبيهم ما ينفعش يعجب الزراع بص الجاية دي بقى ليغيظ بهم الكفار لما يشوفها كده الكفار يغتاظون راح الإمام مالك قال فهذه الآية فيها ذكر كل من انتقص أصحاب رسول الله فأصبح مغتاظا منه فقد أصابته الآية اللي يتكلم على الصحابة وينال منهم وفي قلبه حقد وضيق منهم ويقول لك فلان وفلان وسيدنا معاوية مش عارف ايه وسيدنا ابو هريرة ايه والكلام ده كله فهو على مهلكة عظيمة مسكنا الآية اللي في سورة الفتح وفهمنا مين هم الصحابة قال لك انقل انقل افتح لي سورة التوبة الآية رقم 100 فتحت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هات لي بقى حد ربنا قال فيهم كده كلنا نقول يا رب ارضى عنا بس يا رب كلنا بس ربنا يرضى عنا أمنية الأماني تريد أن يرضى الله عنك هذا السبيل كن كهؤلاء الصحب المرضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كان خالد بن معدان يقول إنما سبقوكم بثلاث عايز تعرف هم ليه بلغوا والسابقون الأولون من المهاجرين ليه أنت ما طلعت الصحابي طب شوف المعاني دي وشوف انت بتحقق منها ايه اول شيء كان لا يعوزهم الفقر يعني بمعنى ما كانش بيفرق معاهم ما كانش الدنيا في قلوبهم ما كانوش بيتفتنوا بالفلوس ما كانش كل همهم يبقى معايا كام عشان يبقى ليا وزن في المجتمع وعشان اجيب واعمل واسوي ما كانش دي في دماغهم خالص كان لا يعوزهم الفقر اتنين وكانوا لا يشكون ما كانوش بيتشكوا لا يشكون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما احنا والله الحال انت عارفه والدنيا متبهدلة معانا وربنا يقضيها على خير ويلا ويتشك هم لا إن مرض الواحد فيهم لا يذهب ويقول أنا أصابني وأنا جرالي كانوا لا يشكون الثالثة وكانوا لا يجبنون كانوا شجعان رجاله عرفت ليه بقى هم السابقون عرفت ليه ان هم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال لك هو بقى ماسكك عشان تقعد انت تفر المصحف قدامك ارجع تاني افتح لي سوره الفتح الايه رقم 18 مالها دي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم هو ده الفرق بيننا وبينهم ان الله يعلم ما في قلوبنا انت عارف اللي جواك كويس جواك بالله عليك قلبك ده ينبض بلا اله الا الله بحب الله بحب رسول الله بحب الاسلام قضيتك اللي انت عايش من اجلها ان رايه الاسلام تبقى خفاقه كنت بتفكر من خمس دقائق في ايه من ساعه قبل ما تيجي الدرس ايه اللي بيشغل دماغك ايه اللي بتسرح فيه ايه لما تيجي تحط دماغك على المخده كده عشان تنام تلاقي الخواطر كلها ب- رايحه في انهي اتجاه قلوبنا فين وهم فين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عرفتوا ليه تأخر الفتح عرفتوا ليه احنا منهزمين في هذا الزمان والله الذي لا إله إلا هو البداية هنا البداية اللي جواك قلبك ده امتى يطهر لله هو ده فعلم ما في قلوبهم هم قوم طهرت قلوبهم وخلصت نواياهم فبعدين هم بقى كل البعد عن معاني بقى الافات دي لا بقى تقول لي رياء ولا نفاق ولا تقول لي بقى عجب ومش عارف كبر هؤلاء قوم اطهار القلوب عشان كده البدايه هنا زكي نفسك طهر قلبك عارفين ربنا يقول ايه بأيدي سفرة كرام بررة الآية كده في الملائكة صح بعض العلماء يقول لا المصاحف دي بأيدي سفرة كرام بررة أصحاب محمد السفرة الكرام البررة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال لك افتح يا عم خليك فاتح المصحف ايه المشكلة يعني افتح سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بص تقدر انت تضحي بإيه هم ضحوا بالوطن اغتربوا وخرج الواحد منهم من ماله كله وساب كل حاجة لله وهاجر أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قل لي انت بقى نصرت دين ربنا ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم بإيه قلنا انصره حتى بمجرد التزامك انت الشخصي هو ده وينصرون الله ورسوله ضحيت بإيه عندك استعداد تضحي بإيه فإذا دعيت إلى أي باب تلاقي إيه شح النفس يا عم ليه وإزاي وكل واحد بطريقته يعني لو حد دلوقتي قال لك يلا في مثلا باب من ابواب الخير عايزين مثلا صدقات علشان هنبني مش عارف مسجد هنعمل حاجه للايتام هنعمل كذا لو واحد طالب علم يقول لك والله انا اصرفهم على نفسي واجيب بيهم كتب وبرضه هنصر دين ربنا يعني يلفها ما هي في طرق كده لللف هو مش عايز يخرج او التاني يبتدي يقول لك والله لا لان تدع كله حافظ لن تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس يا عم ماشي سيب لهم بس احنا بنقول اي حاجه لله لو خرج بقى يخرج شيئا لا يؤبه له وليس كل عمل صالح يرضيه وان اعمل صالحا بس ترضاه فليس كل عمل صالح يرضيه واحد ربنا اداله مليون جنيه يتصدق بخمسة جنيه تمشي ازاي دي واحد ربنا اداله 100 جنيه وتصدق بالخمسة جنيه سبق درهم ألف درهم نسبة وتناسب إذا هؤلاء من وصفهم أنهم كانوا يضحون بكل شيء لله ولا يلتفتوا إخلاص توكل صدق الفرق بيننا وبينهم إيه كانوا يسمعوا ويتعلموا ليعملوا واحنا نحضر الدرس ونسمع علشان خاطر يعني الواحد كده يقضي وقت جميل في المسجد تحف الملائكة وخلاص ولو طلع له بحاجة سهلة ماشي إنما تسمع للتنفيذ لا مش هي دي وهتيجي معانا دلوقتي في الآخر النقطة دي بالذات وينصرون الله ورسوله فوصف هؤلاء بأنهم إيه؟ الصادقون أولئك هم الصادقون عايز تعرف أنت صادق ولا كذاب أنت تصدق الله وتصدق مع نفسك ولا أنت كاذب وعايش في وهم كبير أن أنت راجل كويس وبتعرف ربنا الثلاث حاجات دول أول حاجة أخرجوا من ديارهم وأموالهم هتضحي بإيه يبتغون فضلا من الله ورضوانا نيتك إيه ينصرون الله ورسوله نصرة الإسلام ونصرة دين ربنا هي أعظم آمالي في الحياة لو كده تبقى صادق بعدها على طول وصف في الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أول صفة من صفاتهم إيه؟ حب المسلمين يحب الخير للناس يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولما بيعمل العمل ما بيلاقيش جواه كده شح وبخل وليه عملت كده و... لا لا لا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إن كان الواحد منهم لا يجد قوت يومه فيصبح حزينا أنه لم يتصدق بالأمس مش لاقي ياكل ويصبح يقول لك ما كنت طلعت تمرة ولا نص رغيف كده ولا حاجة لله فات امبارح من غير صدقه لا حول ولا قوة إلا بالله ضاع ديني شفت هؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان إذا طاف بالبيت لا يزيد عن أن يقول اللهم قني شح نفسي ايش معنى دي يعني طب ما تقول اي حاجة تانية ما تقول ربنا اغفر لي يرحمني اي حاجة تانية ما بيزيدش على ايه اللهم قني شح نفسي قال إذا وقاني شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أصنع شيئا من المنكرات ما هو البلاوي كلها بتيجي من شح النفس فهمت هؤلاء قوم صفت نفوسهم من الشحناء والأنانية والبخل فلما أنت قلبت الآيات اشتقت لهم قوي فقلت في نفسك أنا محتاج أتعرف عليهم أكتر رحت قلت له أنا أنا عايز أعرف الصحابة بجد أنا عندي ميعاد كمان شوية مع واحد من الصحابة فأنا هنروح كده نعرف مين دول قبل ما نروح ونحط إيدينا في إيديهم فبدأ يذكر لك أوصافهم وفضائلهم قال لك دول صفوة خلق الله هؤلاء خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم ربنا لما قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قالوا الذين اصطفى هم الصحابة ابن مسعود كان يقول إن الله نظر في قلوب العباد كل اللي هيتخلقوا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد عشان تعرفوا أن المسألة مسألة قلب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه لو عايز تبقى زيهم لو عايز تبقى جنبهم لو عايز تقابلهم يوم القيامة وتكون في رفقتهم لو عايز تجلس معهم وتمسك ايديهم لو عايز ابتديها من هنا من تطهير قلبك لا غل لا حسد لا حقد أدلك سريعا على وصفة تشتغل بها وانت قاعد إدمان الاستغفار فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تاب واستغفر صقل قلبه الاستغفار يشيل يشيل يشيل يشيل يشيل فيبتدي يطهر قلبك شوية عشان يتلقى هذا النور نور الوحي قال لك الصحابة دول أعلم الأمة فكلامهم لازم يبقى فوق دماغك كلامهم حجة حياتهم هي اللي لازم تبقى أسوتك عاشوا ازاي عيش زي ما عاشوا ربنا قال فإن آمنوا احنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به زي ما أنتم آمنتم يا أيها الصحابة فقد اهتدوا وإن تولوا لو بقى سمعت كلام أي حد ثاني فإنما هم في شقاق هيقعدوا في الفرقة وفي النزاعات والخصومات فسيكفيكهم الله يبقى هم أعلم الخلق أحد التابعين محمد بن سيرين سألوه محمد بن سيرين ده المعروف بحكاية الأحلام وبتاع بس كان فقيه كبير فالمهم سألوه في مسألة فأفتاهم فقالوا الرجل وقال له ما شاء الله ما هذا العلم ما كان هذا ليدرك الصحابة قال له ده انت العلم ده ما يطلعش من الصحابة قال ويحك ما كان عندهم إن كان لنفقهه لأذهب عقولنا ده احنا لو كان عندنا دماغ يعني زي دماغ الصحابة ده احنا كان دماغنا راحت واحد من زمان لما كنا بندرس بقى في حاجات في أصول الفقه وبتاع فكان واحد بيقول ايه بيقول والله الصحابة ما كانتش تفهم في أصول الفقه الصحابة ما كانتش تعرف واجب ومندوب و... وما يفهموش بقى في دلالة الاقتران ودلالة كذا ودلالة كذا فرد أحد مشايخنا قال له بص عارفين حديث ذو اليدين ذو اليدين ده راجل كان ايده طويلة شوية فالنبي صلى الظهر فصلى ركعتين فالصحابة كانوا جالسين وأبو بكر وعمر وكلهم ساكتين يمكن حصل حاجة فمحدش قادر يتكلم فذو اليدين ده طلع وراح قال له ايه أقصرت الصلاة أم نسيت فالنبي قال له كل ذلك لم يكن قال بل بعض ذلك قد كان ايه اللي بيحصل مفيش حاجة اقرا بقى الكلام ده في فتح الباري وانت تفهم ابن حجر بقى بيقول على الكلمتين اللي طلعوا من ذو اليدين اللي هو ما يعرفوش ده خالص مين هو ذو اليدين قعد يقول لك وهذه أول شيء قال له أقصرت الصلاة دي حاجة كده في أصول الفقه اسمها النسخ الجزئي قصة قد كده أم نسيت قال ده مبحث في النبوات قد كده بيتكلم عن جواز النسيان بالنسبة للأنبياء هو خدها كده أقصرت الصلاة أم نسيت العلماء يمسكوا الكلمتين اللي هم بيطلعوا منهم يعملوا فيها دواوين ولسه فيها حته ثانيه بس هتعقد يعني يعني بلاش كفايه عموم النفي ونفي العموم وقصه طويله كده بلاش دعوه بيها يعني ادي الصحابه اللي ما كانتش تفهم في اصول الفقه يا عم الحاج الصحابه كانوا افقه الناس عشان كده ابن عمر كان بيقول وروي عن ابن مسعود ايضا من كان مستنا فليستن بمن قد مات عايز تاخد ليك اسوه عايز تاخد ليك قدوه استنى بمن قد مات واولئك اللي انت ينبغي ان انت تستني بيهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تكلفا كانوا ناس بساط حياتهم سهله اختارهم الله لصحبه نبيه فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم هؤلاء هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس وكانوا الصفة الثانية أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بعث المشركون رجلا يدعى عروة ابن مسعود علشان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى قومه قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا إن كان إن تنخم نخامة نخامة يعني مما قد يستقذره الناس إن كان لا يتنخم النخامة من أنفه صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت في كف رجل منهم دلك وجهه وجلده صلى الله على النبي محمد وإذا أمرهم ابتدروا أمره النبي يقول بس لو بإشارة عين يجروا ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه فضل الوضوء تلاقي الناس الصحابه من تحت ايدين النبي تحت في صراع تحت شغال علشان ياخدوا ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واذا تكلم خفضوا اصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له وما فيش واحد منهم يبص له كده لا تلاقيه على طول مغمض الطرف شوف أمثلة لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عارفين معاذ ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء قاتلة مين بقى أبو جهل لما كان ما كان في غزوة أحد وبص يقول واحد منهم يروح بقى يقول له ايه والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا سمعت أنه يسب رسول الله بس كده شباب صغير ما تجاوزوا العشرين أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك رقبت ليك يا رسول الله نحري دون نحرك كانوا أكثر الناس استجابة لله ولرسوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بص بقى هو ده اللي أنا بتكلم عليه سرعة رد فعل الصحابي ورد فعلك أنت ورد فعلنا لما النهاردة أقول لك أي حديث في فضائل الأعمال وحديث سهل شوف أنت تنفيذك ليه يبقى عامل إزاي وهو تنفيذه ازاي هو لو سمع من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة يبقى على طول يعمل لها أوراد دي كل يوم وما تقطعش عنها ابن عمر يعرف ان لو شهد الجنازة له قيرات يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة وتسمع انت نفس الحديث وما بتفرقش هو ده الفرق شوف هم رد الفعل بتاعهم لما كان من مصطح ما كان في حادثة الإفك فأنزل الله في حق أبي بكر أبو بكر أقسم بالله مش هيديله فلوس فربنا أنزل في حقه القرآن وقال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم بص تفاعله مع القرآن بيحس أن الآية جاية له هو بيتكلمه هو قال بل أحب يا رب بل أحب يا رب وأرجع لمصطح نفقته وزادها رد الفعل كده لما سمعوا آية الخمر وكانوا من أشد الناس توقانا للخمر واخدين على الخمر وخلاص بقى بقت إدمان فالقرآن يدرج لهم التشريع لغاية فاجتنبوه يرمون به هذه الخمور في الأراضي حتى غرقت طرقات المدينة من الخمور خلاص فاجتنبوه يبقى فاجتنبوه يسمع الصحابي منهم واحد زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين طلقها الراجل ده طلقها فرجعت لأخوها فرجع تاني لهوى وهو برضه عايز يرجع لمراته والأمور كده فالتاني أقسم بالله مش هيديها له وقال يا لكع حلوة لكع دي قال يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليها أبدا والله ما أنا مديها لك فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ما تمنعهمش أن ينكحن أزواجهن إن هم يرجعوا تاني لأزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة أزوجك وأكرمك رد الفعل بتاعهم إزاي لما كان الواحد منهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول خالص بيلبس خاتم والخاتم ده ليه فص من جوه ذهب اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه فكان إذا لبسه صنع الناس مثله فالناس راح جابت خواتيم ذهب ولبستها فوقف النبي على المنبر وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به النبي وقال والله لا ألبسه أبدا فقام الناس فنبذوا خواتمهم وألقوها ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وراح ماسك خاتم الذهب ده وقال له إيه ده هذا إنما هو جمرة من نار وراح النبي صلى الله عليه وسلم شده من إيديه ورماه فقيل للصحابي بعد ذلك ألا انتفعت به خذوا بيعه ادي لمراتك قال ما أمد يدي على شيء ألقاه رسول الله بص الاستجابة بتبقى عاملة ازاي عمير بن الحمام لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير يا جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال له النبي ما يحملك على أن تقول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك الرد على طول صدق في التعامل ابن عمر يقول له النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله بن عمر لا ينام إلا قليلا عمر ابن أبي سلمة كان غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قعد معاه بص لا قاعد ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الشاهد بقى قال ايه قال فما زالت تلك طعمتي بعد من اول ما النبي علمني حاجه خلاص يتنفذ في الحال مش حتى يتنفذ زي حالاتنا بقى ننفذ الموضوع مره ولا مرتين ويقول لك اهو يبقى عملنا حاجه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى سرعه رد فعلهم فهذه علامة الصدق عشان كده استحقوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقول له الرجل ما اتبعتك على أن يكون لي مثل ذلك أعمل أنا بالفلوس أنا مش ماشي معاك علشان أخد فلوس إنما اتبعتك على أن أقتل ها هنا ويشير إلى رقبته فيدخل فيقتل ويستشهد ويصاب في المكان الذي أشار إليه فيقول النبي هذا رجل صدق الله فصدق ثم يدعو له فيقول هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أشد الناس ورعا ابن أبي مليكة يقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ثلاثين واحد إن كان كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه ما يقول أحد منهم أنه بلغ إيمان جبريل وميكائيل كل واحد تقعد معاه يقول لك ادعي لي ربنا يحفظني من النفاق نفاق ايه يا عم الحاج امال احنا نعمل ايه يخشى النفاق ابو بكر يرى انه منافق وعمر يذهب لحذيفه ويقول اسماني الله لك ايه ده بقى ورع هو ده هذه صفتهم كانوا أحرص الناس على طلب العلم أبو هريرة يقول إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع لدرجة إن أنا ما كنتش قادر فيبصوا يلاقوني قاعد شكلي كده عندي صرع يريد الرجل منهم أن يضع قدمه علي ليسكنني ووالله ما بي من شيء إلا أثر الجوع مش لاقي ياكل طب ما تشوف لك أي شغلانة يا أبو هريرة ولا تعمل أي حاجة لا لأنال صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ثلاث سنين يجمع أكثر من خمس تلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقللون من الدنيا ويزهدون فيها في الحلية عن ابن مسعود أنه كان يقول للتابعين أنتم أكثر صياما وصلاة واجتهادا من أصحاب النبي انتوا ممكن واحد منكم يقول لي انه مش عارف قرا قد ايه وعمل ايه وسوى ايه وهم كانوا خيرا منكم العمليه مش كده قالوا لما يا ابا عبد الرحمن قال هم كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره في صحيح مسلم سيدنا جابر ابن عبد الله بيقول ان النبي بعتنا في سريه فواحنا ماشيين كان معانا جراب حاطين فيه تمر كان ابو عبيده هو قائد السرية فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة تمرة كل واحد فتكفينا يومنا إلى الليل ياخد تمرة تقضي طول النهار والليل كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط يعني ورق الشجر ثم نبله بالماء فنأكله كانوا عايشين على ورق الشجر وعلى تمر مين بقى أجدعها واحد يقول لي يقدر يعيش على الكلام ده مين بقى اللي يعيش على تمر وماء أو يرضى أصلا أن تكون دي عيشته في فروق واسعة فيعني الله المستعان قال علقمة أدركت سبعين بدريا أكثر لباسهم الصوف لو رأيتهم قلت مجانين انا بس بديك تصور قبل ما تخش تقعد مع اصحابي عشان انت هتبهت اول ما هتشوفه انت متصوره بشكل تاني خالص هو بقى عايش ازاي لو رأيتهم قلت مجانين ولو رأوا خياركم ولو شافوا أجدع واحد فيكم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق دول ما لهمش نصيب من الآخرة ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب دول مش ممكن يكونوا مؤمنين ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه أتصدق به وإن كان هو أحوج الناس إليه هؤلاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا شجعانا انظر إلى أبو بكر يدخل عقبة ابن أبي معيط فيخنق النبي خنقا شديدا فيدخل أبو بكر ليتلقى الضربات بنفسه حتى كاد يقتل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كانوا أصحاب ورد من القرآن حياتهم كانت حياتهم القرآن فإذا كان النبي قرآنا يمشي فهم من جواره مصاحف تمشي على الأرض عشان كده الواحد منهم قرايته ربما كانت تدخل المدن والقبائل في الإسلام المدينة اتفتحت ازاي يا شباب المدينة اتفتحت ازاي اتفتحت بالقرآن مين اللي فتحها مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وابن أم مكتوم ده رجل أعمى يفتحوا المدينة كلها بالقرآن كان أبو بكر رضي الله عنه في أول الإسلام يجعل مصلا له في بيته يقرأ فيه القرآن ويصلي فكانت النساء تأتي إلى دار أبي بكر ليسمعوا قراءة أبي بكر للقرآن كان أبو بكر رجل بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن قراءة أبو بكر للقرآن أفزعت سادات قريش قال إنك ستفتن نساءنا علينا ومش يعني واحد يعني بيحل صوته ده قاعد بيعيط يعني عشان ما تقولش مثلا كان صوته حلو قوي بقى فهم بقى بيحبوا الصوت الجميل وبتاع وكلام من ده ده قاعد بيصلي يعيط كان النساء تجتمع على قراءة أبو بكر فالكفار خافوا قالوا كده هيخش في الإسلام من قراءة أبي بكر شوفوا هم كانوا بيعملوا إيه كانوا يسخرون كل طاقاتهم لنصرة الدين زيد بن ثابت يتعلم السريانية لغة اليهود في نحو أسبوعين تعلم لغة بحالها عشان إيه؟ علشان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بتجيله رسائل مكتوبة بالسريانية يشتغل هو أسبوعين يكون متعلم اللغة قراية وكتابة يسخر كل طاقته لنصرة الدين فيبقوا أمثلة فذة كان الواحد منهم يشعر أنه يحمل هم هذا الدين على كتفيه يشعر بأن مسؤولية عظمى وضعها الله على كتفه انظر أبو بكر لما كانت حروب الردة فكان ما كان من مقتل لحفظة القرآن فجاء أبو بكر ونادى على عمر وأرسل إلى زيد بن ثابت وقالوا له إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن بس كان راجل مش هرب من المسؤولية هو حس ان اتحط فوق كتافه جبل بس قام بيها ولولا ده ما كانش المصحف ده يبقى بين ايديك دي النهارده لولا سيدنا زيد فالنهارده وانت ماسك المصحف بالله ادعي له ادعوا لزيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه سبب في وجود هذا المصحف بين يديك كانوا في منتهى الألفة والحب إنما احنا النهاردة قلوبنا متنافرة قلوبنا مش على قلوب بعض الحب الحقيقي اللي هو الحب في الله سيبكم من حب المصالح الحب في الله ده مفهوش أي شائبة دنيوية يقول لك لو إن واحد يحب أخاه في الله وأخوه اللي بيحبه ده تمر به أي ضائقة أو يكون محتاج حاجة لو خلاه يطلب ما أحبه في الله ولا يدخل في اثنان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فين دي اصل احنا بنفهمها غلط انتوا فاهمين اثنين تحبى في الله قعدتوا مع بعض في الجامع وخرجتوا مع بعض من الجامع يبقوا كده ايه اثنان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه لا يا حاج مش هم دول احد ال- الناس ذهب الى اخيه فلم يجده فقال للجاريه ائتيني بكيس اخي اديني محفظته فاخرجتها له فوضع يده فاخذ بعض الدراهم ثم خرج الى حال سبيله فرجع الرجل الى بيته فقالت اتى رجل يدعى كذا وقال انه اخوك في الله قال بالله صنع ذلك قالت نعم قال انت حره في سبيل الله عرفت الاثنين اتحبوا في الله واجتمعوا عليه وتفرقوا عليه بس عشان بس من الاخر كل واحد مننا يعرف هو فين هذه صفاتهم نجمع بقى الامر كله هيقول لك بقى احنا بقى لنا معاه قد كده قاعد بيقول لنا ايه هي صفات الصحابه اللي انت هتروح تقعد مع واحد معاهم قال خمس كان عليها اصحاب محمد رضي الله عنهم لزوم الجماعه يبقى اول حاجه نبقى ايد واحده واحنا في الصف في الصلاه قلوبنا واحده بنحب بعض بنحب الخير لبعض بندعي البعض بظهر الغيب نحن جماعه واحده جماعه المسلمين لا اتجاهات ولا تيارات ولا اي شيء من مثل ذلك نحن تحت رايه واحده هي رايه الاسلام على كتاب الله وعلى سنه النبي محمد وعلى درب هؤلاء الاصحاب لزوم الجماعه واتباع السنه عايزين نحيي السنه بقى الكلام اللي احنا قلناه في 24 ساعه مع النبي عايزين كل شويه بقى نذكر بعض ونبتدي غربه السنه في زماننا دي نصحح بقى احوالنا هديه في الطعام وفي الشراب وفي الخروج والدخول الكلام اللي احنا قلناه ده كله الزم سنه النبي محمد ولزوم السنه وعماره المساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبه متعلق هنا كان الواحد منهم يقول له جاله شلل نصفي أصيب بالفالج الفالج ده يعني شلل نصفي فكان يخرج يتهادى بين الرجلين يشيلوه ويودوه قالوا له يعني إذا كنت يعني مش عايز تخفف عن نفسك طب خفف عن الناس يعني معاك يريدون أن يعني يأخذ بالرخصة قال إن سمعت حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة شفت وعمارة المسجد وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار والجهاد في سبيل الله وأعظم ما تجاهد الآن فيه في سبيل الله أن تجاهد نفسك لتصل هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم يا شباب الحذر الحذر من اتباع هدي غير هدي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون يعني الفتن هتيجي بوفاة النبي تفتح أبواب الفتن وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي ذهبوا فماتوا أو ذهب هديهم ذهبت سنتهم وطريقتهم وحياتهم من المسلمين أتى أمتي ما يوعدون فتفتح عليهم أبواب الفتن يبقى لزوم طريق الأصحاب فطاعتهم طاعة واجبة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال مجاهد أولي الأمر أصحاب النبي محمد يبقى طاعتهم واجبة وقولهم مقدم فأي إنسان يتنقص من حقهم أو يتعرض لهم بأي حال من الأحوال ده يبقى خارج نطاق الخدمة ده يبعد تماما إياك وهو فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لو واحد منهم جاب كبشة فلوس كده وأنفقها في سبيل الله وانت تنفق جبل أحد ذهب في سبيل الله هو أعظم هو أسبق وكان ابن عمر يقول لا تصبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره خير من عبادة أحدكم أربعين سنة يبقى أي إنسان يتعرض لصحابة النبي ينبغي أن يوقف أمامه وبالنسبة لك أنت بقى ضع أمامك أحد هؤلاء الأصحاب أسوة وابتدي تعمل حاجة منه تسمع ان مثلا سيدنا ابو هريرة كان بيسبح وبيستغفر آلاف المرات 12 ألف تسبيحة جيب انت ألف جيب انت ألف استغفار واتمحك فيه وانت بتحبه والمرء مع من أحب مش هتمشي غير كده صح حط قدامك كده مثال تحبه حبا صادقا احنا كده خلاص المفروض انك الآن سوف تجلس مع صحابي من هو الصحابي ومع من ستجلس هذا درسنا القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم